مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات السن يا جماعة مجرد رقم يعني اللي هو ممكن فجأة الواحد يقعد فترة شبابه وفترة ما يتجوز ممكن ما يحققش الحاجة اللي هو كان نفسه فيها أو يعني الحلم بتاعه مثلا أو البريك ثرو اللي اللي نفسه يعمله ويعمله بعد ما يتم الخمسين سنة احنا النهارده هنتكلم يا جماعه على فنانين وفنانات متعونا وقدموا لنا اعمال يعني هتفضل محفوظه في ذهننا على طول بعد ما تموا سن الخمسين وفعلا الدهن في العتاقي والخبره يا جماعه يعني بجد ربنا يديهم الصحه ويرحم طبعا اللي فرقونا فالاسامي اللي احنا هنقولها النهارده في قائمتنا النهارده عباره عن فنانين متعونا وقدموا لنا اعمال فوق الرائعه وكانوا دايما اضافه لاي عمل سواء بقى فيلم او مسلسل او مسرحيه بعد ما تموا سن الخمسين آه، طبعا احنا هنقول آه، في عشر اسامي معانا النهارده وفي honorable mentions في الاخر ما تقفلوش بعد يعني ما نقول اخر اسم معانا احنا طبعا ال criteria بتاعتنا اشتهرت او اشتهر او بقينا نشوفهم في اعمال كتير وبنستمتع قوي بوجودهم بعد ما تموا سن الخمسين بس طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى فكره احنا قائمتنا كلنا في الافلام المصريه والعربيه طبعا طبعا يا جماعة أنا الأعمار والسنين اللي أنا بقولها دي للفنانين اللي معانا في القايمة آه، أنا جايبهم من على مستر جوجل فلو مفرقين بقى سنة أو اتنين فدي غلطة مستر جوجل بقى نبدأ يا جماعة بأول اسم معانا وهتلاقي على فكرة ناس كتير من الجيل الحالي ممكن ما يعرفوهوش الصراحة لأن هو توفاه الله سنة 1989 وهو يعتبر أول واحد نجح في الموضوع ده اللي هو ايه عرفناه في ادواره الحلوه جدا من وهو ايه في النص التاني من عمره او بعد ما تم الخمسين يعني وانا طبعا بتكلم على الفنان الراحل الجميل حسن عبدين من مواليد 1931 وللناس اللي ما تعرفش ان الفنان حسن عابدين كان من اللي حاربوا في حرب فلسطين سنه 1948 وتم اسره حتى وقتها يعني شكرا لخدماتك يا حاج حسن يعني إيه، بص هو طبعا كان آه، شغله كان مسرح وتلفزيون اكتر يعني في فتره ما كان يعني بيمثل فيها ف- بالذات في فتره ال- الستينات والسبعينات لكن عرفناه اكتر بقى في فترة التمانينات واشتهر جدا بقى في الفترة دي حتى كان معروف انه صوته تخين قوي كده يعني صوته الرخيم ده كان صراحة صوته مميز جدا وهو كان راجل زي العسل الصراحة كان طبعا من خلال مسرحية عش المجانين مسرحية عش المجانين طبعا يا جماعة كانت مع الفنان محمد نجم وشفيق يا راجل يعني آه، آه، المسرحيه معروفه باسم شفيق يا راجل وتقريبا يمكن اشهر كاتش فريز للفنان محمد نجم يعني لما كان بيمتعنا على المسرح يعني فطبعا آه، الفنان حسن عابدين كان قام بدور مسخره في المسرحيه دي كان طبعا هو قايم بوالد آه، آه، ليلى علوي وميمي جمال في المس... آه، في المسرحيه وعايز يجوزهم وبتاع وهو بقى محمد نجم عامل نفسه قال يعني شفيق الغني وبتاع واللي هو هيجي يتجوز بن... آه، يتجوز بنته وبتاع آه، كان دوره فوق الرائع في المسرحيه دي وطبعا ظهر يا جماعه في ال- دوره كان رائع جدا فطبعا المسلسل الاشهر لعبد المنعم مدبولي وهو طبعا ابنائي الاعزاء شكرا فاكرين طبعا المسلسل ده كان فيه كميه ناس آه، يحيى الفخراني آه، محمود الجندي صلاح السعدني وناس كتير جدا طبعا والمسلسل ده كان قدم ناس كتير على فكره يعتبر من المسلسلات اللي قدمت ناس جديده فطبعا هو كان دوره جميل جدا وكان دوره برضه حلو قوي في مسلسل هو وهي مع طبعا الرائعه سعاد حسني كان تقريبا اخر مسلسل تعمله في فترة طبعا لما كبرت في السن واخر اعماله كان في سنة 89 او تقريبا سنة 88 انا وانت وبابا في المشمش كان مسلسل لذيذ جدا برضو يعني آه، م- الشغل هيرفدهم فهم ابتدوا يكتشفوا ان في حاجه غلط وعايزين هو واصحابه يحاولوا يحلوا المشكله وبتاع وكان معاه طبعا فردوس عبد الحميد توفاه الله طبعا سنه 1989 عن عمر 58 عاما ف فنان حسن عابدين بنشكرك على اللي انت قدمته لنا ونيجي للي بعد كده في القايمه للاسم اللي بعد كده وهو اللي انا فعلا بحبه جدا يا جماعه وهو الفنان رشدي الشامي مواليد سنه 1958 آه، بصوا انا لغايه قريب انا ما كنتش اعرفه الصراحه يعني يعني ما كنت ممكن المحه في مسلسل في فيلم كده لكن م- يعني okay آه، م- موجود يعني وراجل ربنا يديه الصحه وبتاع امتى بقى الواحد اتعرف عليه يا جماعه كان من خلال طبعا المسلسل على نتفليكس مسلسل ما وراء الطبيعه كان طبعا قايم بدور اخو احمد امين اخو طبعا رفعت اسماعيل في المسلسل اخوه الكبير وطبعا كلنا فاكرين ال- الحلقه الحلوه بتاعت النداهه اللي هي كانت الحلقه الرابعه دي بالنسبه لي احلى حلقه اصلا كانت في المسلسل لما نزلوا وانقذوا وكده إيه، كان دوره حلو جدا في المسلسل وتعرفنا عليه وكان دي اول مره نشوفه فيها وقلنا ايه مين الراجل ده وبتاع وكده فلا كان دوره كويس وبعد بعد كده بقى إيه، طلع لنا في مسلسلين مهمين جدا يا جماعه واحد طبعا مسلسل طايع م- اخراج المخرج مح- آه، محمد دياب وكان معاه طبعا آه، عمرو يوسف وكان طبعا معاه عمرو عبد الجليل تقريبا من احلى ادوار عمرو عبد الجليل وكان دور آه، طبعا آه، رشدي الشامي فيه كان كويس جدا الصراحه وطبعا آه، م- مسلسل ختم النمر يا جماعه ده ت- يعتبر اول مسلسل يبقى هو في ال lead role او يعني من ال leading roles يعني كان طبعا المسلسل الواحد فاكره بان هو كان بيتصور في النوبه كان طبعا المناظر فيها في منتهى الجمال يعني طبعا مدينه النوبه واسوان حاجه سحر يعني وكان طبعا في المسلسل كان معاه آه، احمد صلاح حسني وطبعا نسرين طافش لكن طبعا يا جماعه احلى دور ليه اللي قدمه لنا آه، في رمضان 2023 الموسم الرمضاني يعني طبعا بدوره عم ربيع في مسلسل تحت الوصايه مش معقولة حلاوة آه، ال- ال- اللي هو قدمه لنا ده الصراحة كان طبعا هو قايم ب- فعلا قوي ده- يعني اختيار مناسب جدا من المخرج محمد شاكر خضير انه ايه الصياد اللي هو كبر قوي في السن واللي هو ايه فاهم الدنيا قوي وعارف الدنيا بتمشي ازاي والبيع ازاي والشراء ازاي وازاي نصطاد فين وكده فعلا صياد صياد يعني يعني رب- عمله حلو قوي الصراحة واللي هو ايه ممكن هو صحته مش قد كده هو راجل كبير برضه ممكن بيقع ممكن فجأة في اول المسلسل كان رقبته بتوجعه كده لكن عارف كل حاجه يعني بجد كان دوره حلو قوي اللي هو الفاذر فيجر بتاع المسلسل كان دوره حلو جدا الصراحه فطبعا الفنان رشدي الشامي يعني جامد جدا يعني ونيجي طبعا لأول اسم فنانة بقى معانا في القايمة وهي من مواليد 1960 وأنا طبعا بتكلم هنا على الفنانة أنوشكا إيه للناس اللي ما تعرفش هي طبعا إيه والدها طبعا مصري من أصول أرمنية من دولة أرمينيا طبعا وزي بالظبط الفنان لبلبة والفنانة فيروز فيروز معانا ريال معانا ريال طبعا إيه ف وهي من مواليد مصر الجديدة هانم هانم يعني إيه، في فترة التسعينات والألفينات يا جماعة هي كانت إيه، ماشية في سكة الغنى يعني كانت بتغني يعني بتعمل ألبومات مع روتانا وكده والصراحة أنا عمري ما سمعت لها أغنية يعني يعني ما كنتش آه، من ال- السميعة بتوعها يعني الصراحة وكانت ساعات تطلع في فيلم في مسلسل كده يعني وأوكي لكن جت بقى في سنة 2017 و2018 طلعت في مسلسلين في منتهى الجمال يا جماعة وأثبتت فعلا حضورها وأثبتت إن هي تعرف قوي تعمل أدوار إيه الست ال- اللي هي الشيك بقى اللي إيه ده أنت بتتكلمي كده إزاي اللي هو ال- ب- فعلا دور الهانم بجد يعني وبتقوم بالادوار دي حلوه قوي الصراحه طبعا في 2017 يا جماعه دورها في جراند اوتيل كان فوق الرائع اللي هي صاحبه الاوتيل طبعا كان دورها حلو جدا وكانت شريره يعني لا ما عندها اسرار ومخبياها انا طبعا قلنا مسلسل جراند اوتيل ده من احلى المسلسلات اللي اتفرجت عليها وطبعا جه في سنه 2018 المسلسل الرائع مع هند صبري مسلسل حلاوه الدنيا كان دورها يا جماعه كانت تقريبا قايمه بدور خالتها تقريبا كان دورها حلو قوي فعلا الخاله اللي هي طبعا كانت وكان هي ورجاء الجداوي عاملين الله يرحمها طبعا عاملين دويتو في منتهى الجمال الخاله وال والام يعني في المسلسل كان دورهم حلو قوي قوي يعني فطبعا كان المسلسل ده طبعا كان مشهور جدا وقت ما نزل إنه طبعا بيتكلم على المرض الوحش السرطان طبعا ربنا يحفظنا فكان دورها حلو جدا ومكمله معانا لغايه دلوقتي طبعا بادوار قريبه للكاتيجوري اللي هي ايه اشتهرت بيه يعني شفنا طبعا دورها اللذيذ جدا في م- مسلسل نجيب زاهي زركش مع طبعا الرائع يحيى الفخراني إيه اللي هي برضو الغلسه يعني اللي هي ال- الهانم الغلسه وطبعا شفنا مسل... آه، دورها في اخر اعمالها طبعا في فيلم وش في وش طبعا كان م- فيلم جميل جدا اللي هو كان في صيف 2023 برضو كانت قايمه بدور آه، مامة امينه خليل اللي برضو ال... الام اللي هي ايه متنكه على طول وكده فلا الفنانه انوشكا حضورها حلو جدا الصراحه ونيجي بقى للفنان اللي بعد كده اللي انا بحبه جدا الصراحه وبرضو من الفنانين اللي اللي اشتهروا قوي في فترة الألفينات وطبعا أنا هنا يا جماعة بتكلم على الفنان لطفي لبيب يا جماعة ربنا يديله الصحة مو- مواليد سنة 1947 وبرده من الناس اللي ما تعرفش زي الفنان حسن عابدين كده ان هو شارك في حرب اكتوبر على فكره وكان من آه، كان في كتيبه مدرعات من اوائل اللي عبروا القناه متشكرين على خدماتك يا عم لطفي آه، طبعا آه، كان برضو آه، ب- آه، اشت- آه، اشتغل في فترة الثمانينات في أفلام كتيرة برضو مع الفنان محمود عبد العزيز ومع الفنان أحمد زكي لكن طبعا يا جماعة احنا ابتدينا نتعرف عليه أكتر في فترة الألفينات مع المضحكين الجدد اللي هم طبعا محمد هنيدي محمد سعد وطبعا آه، أف- آه، اللي تقريبا ده اللي كان معاه في أكترية أفلامه الفنان احمد حلمي طبعا ب- بدايته طبعا لما ابتدينا بقى نتعرف عليه كان سنه 2001 من طبعا فيلم جاءنا البيان التالي فاكرين طبعا لما كان قايم دور صاحب القناه اللي, اللي عمال يلبس محمد هنيدي في كذا حاجه وفي ويوديه في كذا مكان يصور فيه وهو اصلا اماكن دمها تقيل زي طبعا ما شفنا لما ودعه على الجبهه ولو ودعه على آه، روسيا وطبعا شفنا دوره اللي كان حلو جدا في 2003 يا جماعه في فيلم حراميه في تايلاند واحد من احلى الافلام الكوميديه اللي بحبها جدا لكريم عبد العزيز وطبعا الاخراج لساندرا نشأت كان هو وطلعت زكريا الله يرحمه كانوا عاملين دور حلو قوي الصراحه ودوته حلو جدا وطبعا بعديها بسنتين يا جماعه دوره في فيلم عايز حقي إيه ده أنا اصحابي كلهم رجاله ايه اللي دخل اصحابك في الموضوع ده مسخره كان مسخره لطفي لبيب الصراحه لكن طبعا يا جماعه لو هنتكلم على احلى دور قام بيه او احلى دورين قام بيهم في رايي يعني دوره طبعا في فيلم السفارة في العمارة بدور السفير الإسرائيلي يا نهار أبيض ديفيد كوهن السفير الإسرائيلي قام بالدور حلو جدا الصراحة إيه، فعلا يكرهك فيه وتحبه في نفس الوقت يعني دوره كان عامل دور حلو قوي مع عادل إمام الصراحة يعني وطبعا الدور التاني اللي بحبه له جدا في فيلم طبعا احلى فيلم لاحمد حلمي الصراحه بالنسبه لي وهو طبعا فيلم عسل اسود آه، راضي سواق الميكروباص المستغل في الاول آه، بكام ال- الميه دي ب 60 جنيه أنا مش عارف بكام 70 جنيه يعني كان دوره حلو جدا الصراحه اللي هو الراجل المستغل اللي هو ايه عايز ياخد منك فلوس وخلاص بجد ربنا يديله الصحة الراجل آه، ضحكنا وفرحنا وما ننساش طبعا دوره في كده رضا طبعا لما كان عامل آه، هندي بابا برضو أحمد حلمي ما أقول لكم هو عمل مع أحمد حلمي حاجات حلوة وطبعا دوره في طباخ الريس برضو لما كان آه، مش عايزين نزعل الريس مش ع- ما بلاش نقول للريس يعني كان فعلا آه، أدواره كانت حلوة قوي الصراحة وهو كان دوره في الأفلام أكتر من المسلسلات ده في رأيي المتواضع يعني طبعا هو اليومين دول طبعا ربنا يقومه بالسلامه لان ظروفه الصحيه طبعا السن برضه ابتدى ياثر ربنا يرجعه لنا بالسلامه ويديله الصحه فعلا لطفي لبيب ناس فرحتنا والراجل انا بحبه جدا الصراحه ونيجي للاسم اللي بعد كده ودي فنانه انا برضو بحبها جدا من مواليد 1964 وانا بتكلم طبعا هنا على الفنانه سلوى محمد علي لو تفتكروا معايا ان في فتره التسعينات في اواخر التسعينات ابتدينا نتعرف على الفنانه سلوى محمد علي آه، من خلال الاول كانت بتطلع في اعلانات آه، مش عارف اعلانات تايد وبرسيل الحاجات ديت يعني إيه، لكن جت في فترة الألفينات اتعرفنا عليها أكتر بالذات الأطفال طبعا في مسلسل الأطفالي عالم سمسم كانت قايمة بدور اللي هي الخالة خيرية لو تفتكروا يعني وابتدينا بقى نتعرف عليها هي دايما بتطلع في دور ام في دور خاله إيه، دور الجا- الجاره اللي هي اللطيفه وكده كنا بنشوفها في افلام زي آم، آه، احلى الاوقات آه، فيلم آه، اوقات فراغ كانت طالعه بدور ام وهنا بدور الاخت الكبيره وكده كان ادوارها لذيذه يعني لكن طبعا اتعرفنا عليها اكتر في سنه 2001 طبعا آه، مع طبعا الفنان آه، سليمان عيد ب- آه، في جاءنا البيان التالي قصه حب ميرفت وعلاء انا بموت فعلا في ال- الحته دي بتاعت قصه حب ميرفت وعلاء الصراحه يعني يعني آم، ال interview اللي كان بينهم وبين محمد هنيدي في احداث الفيلم كان فوق المسخره الصراحه وهي اشتهرت جدا من اللقطه دي على فكره إيه، ابتدت بقى بعد كده تكمل في ادوار بقى ايه في مسلسلات وفي الافلام ان هي زي ما قلت كده اللي هي ايه الخاله او الام اللي هي ايه لا هي لا هي بتطلع تزعق ولا بتطلع مثلا هاديه لا هي في حته في النص كده ادوارها كانت جميله جدا بالذات في مسلسل بميت وش كان دورها حلو قوي الصراحه كانت مامه آه، آه، آسر ياسين اللي هي ايه عضوه في نادي الجزيره وايه إيه، لا بقى وصلني هنا لا وصلني هنا طنط مش عارف ايه هتوصلنا مدام مش عارف ايه ك- يعني كان دورها حلو جدا في ميت وش الصراحه وكان دورها حلو قوي قوي برضو في مسلسل خلي بالك من زيزي اللي كانت طبعا تايمة آه، طالعه بدور آه، آه، خالة آه، طبعا آه، امينه خليل وطبعا كانت آه، اختها آه، اللي هي مامة امينه خليل طبعا كانت آه، صفاء الطوخي برضو الاثنين كانوا عاملين دويتو جميل جدا الصراحه وكانت هي مامة نهى عابدين في المسلسل آه، فكان دورها برضو جميل جدا برضو الخاله اللذيذه ال- القنوعه اللي هي تقنع بال- بالصوت الهادي وكده ليها طريق- ليها طريقه لذيذه كده وطبعا اخر برضو اعمالها آه، مع الفنانه انوشكا اللي لسه قايلينه من شويه برضو فيلم وش في وش برضه كان دورها برضه جميل جدا مامة محمد ممدوح طبعا في الفيلم برضه بنفس طريقتها وهي طبعا ليها طريقه لذيذه كده هي الصراحه بيبقى دورها حلو والواحد بينبسط كده لما بيلاقيها في المسلسل او الفيلم يعني ربنا يديها الصحه بس برضه قصه حب ميرفت وعلاء هي number 1 يعني ونيجي للفنان اللي بعد كده اللي فعلا اثبت انه راجل كوميديان ودمه زي العسل برضه في سن متاخر يعني وهو من مواليد 1951 وانا بتكلم هنا طبعا على الفنان سامي مغاوري سامي مغاوري يا جماعه احنا اتعرفنا عليه تخيلوا اول مره ن- اخد بالي منه كان طبعا بدور الغفير دمراني اللي كان في مسلسل الضوء الشارد فاكرينه طبعا يا دمراني يعني اللي كان طبعا ممدوح عبد العليم آه، الله يرحمه آه، رفيع بيه لما كل شويه ينده آه، تعالى يا دمراني دمراني روح هات لي مش عارف كذا الدور الغفير ال- فعلا يعني كان دوره حلو قوي في المسلسل وكلنا آه، دمراني كان طبعا دمراني ومرعي الناحيه الثانيه مع وهبي السوالمي كان ادوارهم جميله جدا وبرده في مسلسل برضو عائلة الحاج متولي لما كان طالع اسمه حسين حتى كان صاحب نور الشريف ال- في الآخر آه، في نص المسلسل مات بسبب طبعا انه اتهم بالسرقة سرقة زور طبعا بسبب شوقي فاكرين طبعا شوقي الوحش اللي كان في المسلسل فابتدينا نتعرف عليه من هنا ابتدينا بقى ناخد بالنا ان هو الراجل ده دمه زي العسل وبيموت من الضحك الصراحة يعني وطبعا شفنا دوره في مسلسل نيلي وشريهان كان مسخرة طبعا مع دنيا سمير غانم ودوره اللي أكتر من مسخرة طبعا في فيلم الأندر ريتد لمحمد هنيدي يوم ملوش لازمة لما كان طالع بدور رئيس آه، هشام إسماعيل في الفيلم اللي هو آه، الضابط بقى رئيسه بقى أو اللواء رئيسه فكان كان طبعا دوره مسخرة الصراحة طبعا كلنا عارفين هو النهاردة كاتب كتاب بس ولا ما علينا يعني احنا عارفين يعني قال ايه فطبعا كان دوره مسخره في ال- الفيلم ده وطبعا كلنا ما ننساش اللقطه المسخره لما كان في الفرح وقاعد مع احمد فتحي الفنان احمد فتحي طبعا هو عمال يقول له ده تاجر مخدرات وده عمال ظابط آه، طبعا بي- بيروح يقبض على تجار المخدرات وانت بقى كنت في فرقه اليمين ولا فرقه شمال لا احنا كنا بنجري قدام اللقطه دي كان يا لهوي على المسخره يعني زي العسل الصراحه الفنان سامي مغاوري وطبعا دوره في بنك الحظ يا جماعه دور رئيس البنك لو سمحت ما تموتنيش وانا في الكابينيه يعني برضو يعني دايما بيعمل ادوار حلوه قوي طبعا مع المخرج احمد الجندي هو بيعرف يوظفه صح طبعا ومش هتكلم يا جماعه على دوره في مسلسل اللعبه فنان سامي مغاوري ربنا يديك الصحة راجل بتضحكنا وراجل بننبسط دايما من وجودك يعني ربنا يديه الصحة على طول طبعا ويفرحنا على طول ونيجي للفنان اللي بعد كده يا جماعة وهو لازم يبقى موجود معانا في القايمة مفيش غبار على كده يعني ان هو احنا اتعرفنا عليه من بعد طبعا سن الخمسين وطبعا هو من مواليد 1965 وانا بتكلم طبعا على الفنان بيومي فؤاد انا عارف انا عارف انا عارف احنا طبعا كلنا زعلنا من بقى عم بيومي فؤاد بسبب حاجه معينه عملها يعني وضايقتنا كلنا وانا واحد منهم وانا واحد من الناس اللي اتضايقت الصراحه ويعني اعتقد هو اتعاقب كتير جدا يعني بسبب الموضوع دوت انا هنا مش طبعا موجود عشان احاسب حد انا اقل من ان انا احاسب حد واقول لحد انت غلطان او انت مش غلطان دي حاجه مش بتاعتي لكن انا طبعا يا جماعه انا هنا بتكلم بس على الناحيه الفنيه الح- الحاجات اللي خلتنا ما نتفقش معاه فيها دي ليها طبعا قصه تانية بس انا طبعا هنا بتكلم على الناحيه الفنيه اللي هو قدمها لنا وطبعا هو ما نقدرش يعني نضحك على بعض هو قدم لنا حاجات حلوه إيه، الفنان بيومي فؤاد يا جماعه احنا اتعرفنا عليه اول مره خالص فطبعا الفضل يرجع للمخرج احمد الجندي والفنان احمد مكي بطبعا في مسلسل الكبير الدكتور ربيع اللي هو دكتور المزاريطه إيه طبعا يعني اللقطات بتاعت الدكتور ربيع دي بتموت من الضحك الدكتور اللي فا- فا- فاكر ان هو فاهم في كل حاجه وهو طبعا من اوحش ال- الدكاتره اللي الواحد ممكن يتعامل معاها وطبعا لقطاته الكوميديه في المسلسل ده في منتهى الجمال وده طبعا قام فاتح له إيه، ال- المجال يعني انه يطلع في افلام كتيره جدا هنتكلم طبعا عن دوره في نادي الرجال السري كان طبعا فيلم لذيذ برضو واللي هو دوره اللي هو حيرم اللي كان طالع هو اللي بيظبط لهم بقى يقابلوا بنات ازاي ويخرجوا ازاي ويعطوا ازاي وكده وطبعا واحد من احلى افلامه الصراحه اللي بحبه قوي طبعا فيلم وقفه رجاله انا طبعا الفيلم ده يعني أم، آه، مأخوذ طبعا عن فيلم Last Vegas طبعا آه، اللي هم برضو الناس اللي هم كبار في السن آه، وعايزين ياخدوا آه، صاحبهم الرابع عشان آه، هم أربعة طبعا كان- كان هو آه، بيومي فؤاد آه، شريف دسوقي آه، سيد رجب وطبعا آه، ماجد الكدواني آه، كانوا قايمين صراحة ب آه، آه، آه، كواترو جي جي كده لذاذ جدا الصراحة طبعا آه، آه، بيش- بيقلدوا طبعا فيلم Last Vegas بس عملوه الصراحة حلو جدا انا بيومي فؤاد يا جماعه بيعجبني اكتر لما ما بيعملش ادوار كوميدي دي حقيقه يعني فعلا واثبت الموضوع ده قوي في مسلسل خيانه عهد مع الفنانه يسرا فاكرين الحته لما كان طبعا آه، آه، اللي هو دور خالد انور في المسلسل لما مات وهو كان طبعا عمال بيعيط وبتاع وبيقول لك عايزين نعمل له بقى ايه آه، وقفه او سبيل بره المصنع آه، في- آه، آه، تسقي ميه الناس وبتاع وحطوا عليها آه، وقف للمرحوم كذا كذا كان الحته دي كانت حلوه قوي وطبعا شفناه دوره جميل جدا في طبعا مسلسل خلي بالك من زيزي لما كان طالع آه، جوز طبعا صفاء الطوخي وبابا آه، آه، امينه خليل كان طالع بدور الاب لذيذ جدا هو برضو الاب اللي قاعد في البيت اللي طالع على المعاش ما- ما- ما- هو واصحابه ما يتكلموش غير على الماتشات آه، مراته بقى ايه زهقانه وبتاع وفجاه اللي هي ايه هي كمان تطلع على المعاش فيبتدي يتريق عليها كان دوره جميل جدا الصراحه وطبعا كان من اواخر آه، اعماله كان طبعا برضو فيلم وش في وش برضو كان قايم بدور والد آه، محمد ممدوح كان برضو آه، جوز سلوى عثمان وبرضو كان معاهم في المسلسل سامي مغاوري برضو وطبعا يا جماعه من اخر اعمال اللي قدمها في السينما اللي هي حلوه يعني بتكلم طبعا على فيلم الاسكندراني مع طبعا المخرج خالد يوسف آه، دوره في الفيلم يا جماعه كان حلو قوي قوي قوي بصوا هو طبعا فيلم الاسكندراني كان اخراج المخرج آه، خالد يوسف انا لسه شايفه في السينما حتى وقت ت- تسجيل الحلقه ديت وكان آه، مأخوذ عن كتاب كتابة ال- الروائي الرائع الراحل طبعا أسامة أنور عكاشة وطبعا اسامه انور عكاشه كان من عشاق اسكندريه فطبعا الفيلم بيكلمك على شخصيه الاسكندراني اللي هو اصلا بتتقال على بيومي فؤاد هو ابو طبعا اللي هو قام بدوره احمد العوضي والصراحه هو قام بالدور حلو جدا في الفيلم يمكن يمكن احسن مره مثل فيها يعني هو فعلا لما بيمثل ادوار الجد بيعملها حلوه جدا الصراحه آه، طبعا كان بياخد آه، نقد كتير ان هو ايه بيقبل باي اعمال يعني بالذات في الاعمال الكوميدي اللي هي بقت خلاص ما بتضحكش خالص يعني بقت خلاص يعني اتفقست خلاص يعني خلاص الطريقه ما بقتش تضحك والدليل على كده انه يا جماعه للناس اللي ما تعرفش يعني انه اول السنه دي في 3 4 افلام لبيومي فؤاد او يعني بي- مشارك في بطولتهم المفروض ان هم يتقال عليهم كوميدي ما حدش يتفرج عليهم نزلوا طبعا في بداية السنة دي طبعا هي ليها دعوة بان ايه لسه في ناس متضايقة منه يعني بكرر تاني اللي قلته في بداية الحتة دي بتاعت بيومي فؤاد ان طبعا يا جماعة كلنا متضايقين من حاجة معينة هو طبعا عملها و... وانا واحد من الناس اللي متضايق منهم بس برضو بكرر ان انا ماليش ان انا احاسب اي بني ادم على اي حاجة هو عملها كلنا هنا بس في البودكاست بنتكلم على الناحية الفنية طبعا ونيجي للاسم اللي بعد كده يا جماعة اللي أثبت نفسه جدا الصراحة إيه، من مواليد 1950 وأنا طبعا بتكلم على الفنان سيد رجب إيه، طبعا يا جماعة أنا الفنان سيد رجب زيه زينا معظمنا يعني إيه، بداية أعماله كان في من بعد سنة 2010 كده ابتدينا نتعرف عليه إيه، كان برضو بيقوم بدور زي ما قلناها قبل كده برضو ال- المعلم الشرير الراجل اللي ممكن إيه يعمل شغل مش تمام إيه، ممكن في النص يشتغل في عصابة يعني اللي هو كده يعني وكان طبعا شفنا الكلام ده أو بداية معرفتنا بيه طبعا كان في المسلسل ال- اللي مش حلو خالص الصراحة المسلسل موجة حارة إيه، المسلسل ده طبعا يعني انا مش عارف هو ازاي اتعرض في رمضان كان طبعا اخراج المخرج الكبير محمد ياسين وكان طبعا معاه رانيا يوسف ومعاه اياد نصار وناس كتير والمسلسل انا مش عارف ازاي اتعرض في رمضان الصراحه كان سنه 2012 وطبعا كلنا عارفين كانت يعني فتره ال- ما بعد الثوره يعني دي كانت اي حاجه بتتعرض في اي حاجه يعني فهو طبعا شفنا دوره طبعا في فيلم اولاد رزق كان طبعا قايم بدور اللي هو المعلم الشرير زعيم العصابه اللي ايه ما بيهرجش من الاخر يعني وقلنا بقى خلاص هو محصور في الادوار دي لكن لا بقى ك- اثبت لنا العكس تماما من اول طبعا مسلسل ال underrated زي ما قلنا عليه قبل كده طبعا مسلسل بين السرايات كان قايم بدور حلو جدا الصراحه كان اللي هو آه، صاحب مكتبه طبعا وكان دويتو حلو قوي بينه وبين جوز بنته اللي دايما هما ناقر ونقير واللي هو ايه الاب بقى واللي برضه عايز يخاف على شغله وكده يعني كان دوره حلو جدا وطبعا دوره في فيلم طلق صناعي آه، كان طبعا ال- ضابط المباحث وطبعا اتكلمنا عليها 100 مره بقى يعني دوره كان عامل ازاي في الفيلم دوت لكن طبعا يا جماعه سيد رجب دور عبد الحميد في مسلسل ابو العروسه يا جماعه يعني بجد انت كده خلاص يا راجل انت اثبتت ان انت ايه انت في قمه كده بقى يعني لدرجه ان الناس دلوقتي بقت ليا في بنات تقعد تقول انا ابويا شبه سيد رجب لا انا ز- ده زي بابا بالظبط ايه ده لا عبد الحميد وعايده هيعملوا ايه طبعا عايده طبعا الفنانه سوسن بدر طبعا دورها اكتر من رائع عبد الحميد وعايده يا جماعه وطبعا المسلسل اتعمل منه ثلاث اجزاء والثلاثه مفيش اجمل من كده يعني إيه، مصر كلها كانت بتقعد تتفرج عليهم ونقعد نقول يا ترى عبد الحميد وعايده هيعملوا ايه يا ترى بتاع ايه اللي هيجرى بقى إيه، يا ترى بناته هيجيبوا له ايه المشاكل يا ترى هيعرف ي- ي- يطبق ال- القسط منين لا بجد يعني دوره في دور عبد الحميد كان الصراحه حلو قوي قوي قوي يعني فيعني ربنا يديك الصحه يا عم سيد واستمر يا باشا احنا دلوقتي في التوب 3 فابتدينا بسيد رجب رقم اتنين معانا طبعا يا جماعه الراجل اللي انا بحبه جدا الصراحه وبنبسط كده لما بلاقيه في الافلام وبرده فتره الالفينات بدايه الالفينات يعني كانت برده فتحه خير عليه وهو طبعا انا بتكلم على الفنان او عم صلاح عبد الله من مواليد 1955 إيه، طبعا هو كان بيطلع في مسلسلات كتيرة ومسرحيات برضه مع محمد صبحي كان بيطلع في مسرحية الهمجي كان دوره مسخرة الصراحة وكان بيطلع برضه في ساعات في مسرحيات وساعات في في مسلسلات ده من الدور التاني يعني وحتى كان في أواخر التسعينات كان طلع أول مرة نتعرف على نيلي كريم كان قام بدور فوازير مع نيلي كريم كان طبعا بعد النجاح بتاع آه، الفن- الفنانة نادين طبعا المسل- الفوازير بتاعتها طبعا نيلي كريم طلعت بعد كده آم، آه، ب- بداية بقى لما ابتدينا نتعرف عليه كان في فترة الألفينات طبعا في مسلسل الدالي كان م- يعني اللي هو بقى إيه ابتدى يبقى دور permanent بقى كده اللي هو نتعرف عليه جامد قوي بقى طبعا في مسلسل الدالي كان قايم بدور حلو جدا كان طالع قايم بدور آه، تقريبا كان أخو نور الشريف وكان كان دوره حلو جدا لكن يا جماعة الدور اللي بقى إيه ط- طلعه السما في المسلسلات طبعا دوره في مسلسل الملك فاروق بدور نحاس باشا زعيم الأمة ورئيس حزب الوفد وقت الملك فاروق كان دوره حلو قوي قوي يا جماعة كان فعلا قايم بدور النحاس باشا ب- ب- زي ما يعني الورثة وكده بيحكوا بيقولك هو كان كده بالظبط طريقته وطريقة كلامه طريقة مشيته وحتى اللبس بتاعه وال make up كان معمول حلو جدا كان قام بالدور حلو وخد جوائز على كده وطبعا فتره الالفينات يا جماعه عمل افلام جميله جدا وكلهم طبعا في اطار الكوميديا طبعا دوره في الدادا دودي مع ياسمين عبد العزيز كان لذيذ جدا الصراحه كان هو طبعا هو آه، ضابط الشرطه اللي عنده سبع عيال وهي تاخد بالها منهم وهو كان دوره مسخره الصراحه كان عاملين دويتو جميل جدا وطبعا دوره يا جماعه دوره في عسكر عسكر في المعسكر حسن كولونيا يعني آه، طبعا آه، المشهد المسخره اللي بينه وبين آه، محمد هنيدي طبعا آه، رجاله البلد آه، رجاله البلد كانوا فين وقع عليهم سقف الجامع وهم بيصلوا على عمك المشهد ده كان مسخره يا جماعه وللناس اللي ما تعرفش ان طبعا الاغنيه بتاعت رشو كولونيا عشان كوريا دي آه، هو اللي مألفها على فكرة هي أغنية طبعا آه، بايخة جدا يعني أغنية تقرف الصراحة لكن الصراحة دمها خفيف في أحداث الفيلم يعني الصراحة يعني يا عم صلاح يعني ربنا يديه الصحة وطبعا آه، أحلى من أحلى الأدوار اللي قام بيها يا جماعة كان طبعا مع المخرجة طبعا ساندرا نشأت في م- آه، فيلم مسجون ترانزيت كان دوره حلو جدا ايه ده ايه النظام ده ايه ده ايه ال system ده مع طبعا آه، احمد عز وكرروا الموضوع ده طبعا آه، فيلم المصلحة آه، ابو فياض يا جماعه في طبعا الارهابيين في سينا او ال- هو طبعا كان احمد عز قايم بدور شخصيه طبعا آه، طبعا من من القبائل في سينا وهو آه، يعني مش كويس وبيتاجر في مخدرات وسلاحه وكده وهو طبعا ايه آه، صلاح عبد الله دراعه اليمين وهو اللي مربيه ابو فياض يا جماعه كان دوره حلو جدا في الفيلم ده بجد يعني وعمل اللغه حلو جدا واشادوا بيه قوي وطبعا ما ننساش دوره طبعا في الفيلمين الاكتر من رائع الفرح وكباريه انا الج- انا سامحك ازاي بعد ما نجست لي الكباريه قومي يا بنت قومي استهدي بالله وقومي يلا ارقصي كان يعني الصراحه ادواره حلوه قوي في ال- العملين دول يعني طبعا هو مؤخرا ادواره ابتدت تقل شويه يطلع ممكن دور تاني في مسلسل دور الاب دور الجد طبعا بحكم السن يعني ربنا يديه الصحه دايما وطبعا عم صلاح عبد الله 10 على 10 يعني ونيجي طبعا يا جماعة لرقم واحد معانا في القايمة وأكيد طبعا مش هنحاور في حاجة زي كده يعني The one and only حسن حسني الله يرحمه ه- هيبقى مين تاني يا جماعة حسن حسني يا جماعة ما ينفعش حد يجي مكانه يعني irreplaceable الصراحه كده يعني ما ينفعش حد يبد- يبدله او حد دلوقتي يقول في ممثل هو حسن حسني الجديد لا مفيش يا جماعه مفيش حد هيقدر يجي مكان حسن حسني الله يرحمه بجد يعني إيه، طبعا الراجل ده كان من مواليد 1931 وتوفاه الله طبعا سنه 2020 آه، ال career بتاعه يا جماعه يبدا من اوائل الستينات للناس اللي ما تعرفش وعايزين تعرفوا فيلم طلع فيه وهو صغير اتفرجوا على فيلم الباب المفتوح لطبعا سيدة الشاشة فاتن حمامة ومع محمود مرسي وطبعا المايسترو صالح سليم كان طالع يا جماعة من ضمن الناس اللي هم اللي في المقاومة ضد الإنجليز مع أخو فاتن حمامة في الفيلم وشوفوا اللقطة هتلاقيه وهم بيهربوا من الإنجليز وحتى وهم في السجن وهم في الزنزانة هتبصوا كده إيه ده ده حسن حسني أهو يعني هو ده كان من أوائل المرات اللي يطلع فيها يعني وبصوا لغاية يا جماعة التسعينات وهو موجود آه، حسن حسني موجود بيطلع في المسلسلات أكترية يعني دايما يطلع الموظف اللي بيعمل شغل مش تمام آه، اليهودي اللي في آه، فيلم اللي في مسلسل طبعا رأفت الهجان يعني موجود أوكي لكن يا جماعة في فترة التسعينات في حاجة عرفتنا بيه جامد جدا واللي هي ايه اثبتت لنا ان ايه لما- لا ده الراجل ده بيعرف يضحك على فكره لا الراجل ده دمه خفيف لا عنده he has potential وهو حتى في السن ده وهي طبعا مسرحيه حزمني يا فاكرينها كان طبعا آه، المسرحيه طبعا كان بطوله فيفي عبده وشريف منير ومدحت صالح كان طبعا فيفي عبده في عزها بقى كان فتره الثمانينات واوائل التسعينات كان وكان طبعا برضو موجود معاهم في المسرحيه آه، حسن حسني وماجده زكي ومحمد هنيدي والمسرحيه دي عرفتنا اكتر بمحمد هنيدي على فكره يا جماعه كان دايما يطلع محمد هنيدي في ادوار ثانويه كده وممكن ساعات ناخد ناخد بالنا منه او ما ناخدش بالنا وكان هو بقى وحسن حسني في المسرحيه دول آه، في المسرحيه هما الاثنين اللي تقريبا واكلين معظم المشاهد على فكره كان دمهم خفيف جدا والناس اللي راحت اتفرجت على المسرحيه دي يقول لك على فكره الصغير ده القصير ده محمد هنيدي ده دمه خفيف وحسن حسني دمهم خفيف فهنا ابتدينا نتعرف على حسن حسني ككوميديان يعني لكن طبعا يا جماعه الفضل كله يرجع للمخرج شريف عرفة لما قدمه لنا بقى ككوميدي جدا بقى في فيلم عبود على الحدود اللي كان أوائل أفلام البطولة لطبعا الراحل الجميل علاء ولي الدين كان طبعا طلع والده وطبعا كلنا ما ننساش ال- المشاهد احمد عارف يعني كان كان مسخره الصراحه حسن حسني في الفيلم ده اللي هو ايه انا عايز ادخل ابني الجيش عشان ايه هو صايع وضايع انا هروح اتجوز وهدخلك الجيش ها وطبعا المشهد وهو رايح يخطب وكده شيل الشيشه شيل الشيشه ده مركز شباب الشيشه يا بابا كان طبعا مسخره حسن حسني في الفيلم ده وطبعا اثبت الموضوع ده اكتر بالفيلم اللي بعد كده وهو طبعا من احلى الافلام الكوميدي اللي اتعملت لحد النهارده وما بتقدمش يا جماعه هو طبعا فيلم الناظر إيه، طبعا الاستاذ سيد آه، ن- آه، ال- وكيل المدرسه الشرير اللي عايز طبعا ياخد المدرسه من ابو صلاح علاء ولي الدين اللي طبعا ما عندوش فكره عن اي حاجه ده الفيلم ده جميل جدا يا جماعه وحسن حسني كان مسخره بس ابتداء من هنا لغايه سنه 2010 يا جماعه مفيش ايل ستار او من المضحكون الجدد او من الممثلين الجامدين في الفتره دي الا لما حسن حسني كان لازم يتم الاستعانه بيه يا جماعه انا مش هقدر اقول ان حسن حسني كان بيطلع دور ثانوي لا هو في حته كده لوحده اسمها ايه دور حسن حسني بجد يعني لو دور اول ولا دور ثانوي لا هو حسن حسني شوف عندك بقى نمسك اول اسم معانا يا جماعه احمد حلمي اشتغل معاه في فيلم آه، طبعا زكي شان باباه طبعا في زكي شان طبعا كلنا فاكرين المشاهد المسخره اضرب كمان عايز اطوب لا هو مال سايب لا كان طبعا م- مشاهد مسخره وطبعا لما كان قايم بدور ال- آه، ولد غادة عادل البخيل في طبعا فيلم جع- جعلتني مجرما كان دمه خفيف جدا الصراحه لما كان بخيل ومش عايز يدفع يدفع فلوس بتاعه الخطف يعني وكده عشان يمثلوا انها مخطوفه وطبعا نيجي بعد كده للفنان اللي بعد كده مع هاني رمزي يا جماعه دوره طبعا في فيلم محامي خلع والده برضو الراجل طبعا الصعيدي بقى يلا هاتها لنا هنا عشان نتعرف عليها كان دو- دوره برضو حلو قوي لكن طبعا دوره في غبي منه فيه يا جماعه يا نهار ابيض على غبي منه فيه انا حرامي يا منيازي كان احلى واحد في الفيلم الفيلم ده الصراحه اللي كان شايله يعني طبعا ده ده يعتبر اكتر فيلم بيضحكني لهاني رمزي على فكره هو وفيلم عايز حقي طبعا لكن هو ما كانش فيه حسن حسني إيه، طبعا في الفيلم ده يا جماعه اكتر اتنين بيضحكوني كان طلعت زكريا وحسن حسني الله يرحمهم هما الاثنين بجد كان دوره مسخره وطبعا احنا قلنا مع محمد هنيدي طبعا عمل معاه طبعا مسرحيه حزمني اياه وطبعا كان في مسرحيه عفروتو يا جماعه في سنه 99 ما ننساهاش كان برضو ال- المشاهد اللي الاتنين مع بعض فيها كانت حلوه جدا انا ما بح... انا المسرحيه دي مش بحب بقيتها انا اولها بس هو اللي بحبه مع محمد هنيدي كانت لذيذه جدا وطبعا مش هننسى دوره في عسكر في المعسكر برضو احنا اتكلمنا عن عسكر في المعسكر مع آه، حسن كولونيا وهنا برضو كان طالع بوالده يا حسنين الجبالي كان برضو دوره حلو جدا مع محمد هنيدي لكن يا جماعه اكتر واحد هو كان بيحب يشتغل معاه وهو قال كده على فكره لما كان بيطلع في لقاءات قليله جدا هو كان لقاءاته قليله جدا لكن اكتر واحد هو كان بيحب يشتغل معاه هو طبعا مع الفنان محمد سعد فاحلى افلام عملها محمد سعد قبل ما طبعا للاسف افلامه تبتدي تخيش بعد كده الليمبي اللي بالي بالك عوكل وبوحه وطبعا الليمبي 8 جيجا يعني enough said يا جماعه تقريبا هو كان فتحه خير على محمد سعد على فكره يقال ان هو كان تقريبا هو تميمه الحظ ومش معاه هو بس مع جميع الفنانين اللي انا قلت اساميهم دول يعني بجد الراجل ده فعلا بصوا الاسامي اللي انا قلتها بخس- بخلاف طبعا علاء ولي الدين الله يرحمه طبعا محمد سعد هاني رمزي احمد حلمي محمد هنيدي ايه العامل المشترك اللي في الاربع فنانين دول في اوقاتنا الحاليه يعني هسيب لكم تفكروا في الموضوع ده آه، طبعا آه، حسن حسني زي ما قلنا هو كان تميمة حظ لناس كتيرة جدا يعني والفنانين كتير جدا وطبعا طلع بقى برضه مع ياسمين عبد العزيز طلع مع احمد السقا في فيلم آه، افريكانو يعني الراجل مفيش فيلم حلو الا ما شارك فيه الصراحة في فترة الالفينات طبعا كان في افلام كتيرة مش حلوة بيشارك فيها طبعا يعني افلام واقعة كتيرة يعني سبوبة يعني لكن هنسامحه الصراحة برضه إيه طبعا آه، من اواخر افلامه بقى كان في 2010 اخر فيلم يعمله كان وحش جدا الصراحه كان فيلم اسمه دكتور سيليكون أنا افضل ما اتكلمش عن الفيلم ده وده يعتبر اخر فيلم كوميدي يقوم بيه لان طبعا في 2013 حصلت له طبعا يعني مأساة وهي طبعا وفاة بنته بسبب طبعا مرض السرطان في 2013 يعني كانت مأساة طبعا يعني الله يرحمها طبعا وهو من بعديها يا جماعة ما بقاش يعرف يعمل كوميدي تاني يعني خلاص بقى يعني تقريبا زي ما تقولوا الضحكة راحت من- منه يعني فكان بيطلع طبعا في مسلسلات وأفلام بس قليلة يعني يعني كمان حكم السن برضه ابتدى يبان عليه الراجل برضه في سن التمانينات يعني برضه كان السن برضه ابتدى يبان عليه اواخر اعماله طبعا كان في 20 20 2019 حاجه كده كان طبعا مسلسل رحيم مع طبعا الفنان الرائع طبعا ياسر جلال وطبعا كلنا فاكرين المشهد اللي فيها كان حلو قوي وهو آم، جابوا بقى خرج من السجن ياسر جلال وجابوا بقى من الشارع وابتدى يحميه بقى بس- في الطشت وكده ويابا ومش يابا وكده كان مشهد حلو جدا الصراحه آه، طبعا توفاه الله سنه 2020 ب- طبعا ازمه قلبيه عن عمر آه، 89 عاما والله يرحمك يا عم حسن انت ما حدش هيجي هينفع يجي مكانك الصراحه يعني طبعا زي ما قلت في بدايه الحلقه احنا معانا honorable mentions في الحلقه قبل ما نقفلها واحنا معانا المره دي اتنين honorable mentions هنحب برضو نجيب سيرتهم وهو طبعا الفنانه عارفه عبد الرسول من مواليد سنه 1954 بدايه معرفتنا بيها برضو ما كانتش احلى حاجه الصراحه كان برضو في مسلسل موجه حاره إيه، طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده برضو ان المسلسل ده انا مش عارف هو ازاي اتعمل في رمضان الصراحه وكانت هي قايمه بدور واحده مم، ما ما علينا يعني إيه، لكن بقى هي اثبتت ان هي بتعرف تعمل دور إيه، يا اما المربيه الكبيره في السن اللي اللي هي مثلا واخده بالهم من من الولاد الب- اللي كبروا وهي بقى كانت مربياهم من وهي صغيره إيه، ال- الجده الكبيره ال- مثلا ال- الموظفه اللي هي الكبيره في السن بقى اللي بتاخد بالها من الناس اللي تحتيها وكده طبعا شفنا الكلام ده في مسلسل لا تطفئ الشمس كانت قايمه بدور طبعا مربيه آه، طبعا آه، امينه خليل ومحمد ممدوح وجميله عوض كانت قايمه بالدور حلو كان طبعا احمد مالك طبعا كانت قايمه بدور حلو الصراحه وطبعا شفنا دورها طبعا مسلسل آه، خلي بالك من زيزي برضو قامت بالدور حلو برضو اللي هي كانت مامة جوز آه، اسماء جلال في المسلسل اللي هي كانت غلسه يعني اللي هي الحمل غلسه يعني وطبعا طلعت في م- مسلسلات كوميدي كتير طبعا مع إيه، زي مسلسل الوصيه كان دورها برضو لذيذ جدا في المسلسل دوت وطبعا من اواخر اعمالها اللي كان حلو قوي كان مسلسل بالطو يا جماعه اللي نزل طبعا على Watch It في قريه طرشوخ الليف كانت دايما ط- طالعه طبعا بدور كبيره الممرضات طبعا كان اسمها مس كوثر تقريبا كانت قايمه بالدور حلو قوي الصراحه اللي هي الموظفه الكبيره بقى اللي هي ماشيه by the book كانت قايمه بالدور حلو قوي فطبعا لازم تبقى على القايمه دي وطبعا اخر اسم معانا في القايمه honorable mention برضو ده اجدد اسم معانا يعني في الناس اللي هم عدوا سن ال 50 وبتقدموا لنا اعمال جميله جدا وهو طبعا الفنان محمد محمود من مواليد 1951 وبرده كان لغايه لغايه برده طبعا لغايه قريب كان بيطلع في مسلسلات ويطلع في افلام اللي هو الدور الثانوي برده كده اللي هو ايه برده اهو موجود يعني لكن ما خدناش بالنا منه غير طبعا في مسلسل سنه لسه من سنتين 2021 في مسلسل نجيب زاهي زركش مع الفنان الجميل طبعا يحيى الفخراني والفنانه انوشكا اللي كان طالع بدور طريف اللي هو كان هو المفروض الباتلر او المساعد بتاع نجيب باشا كان دوره حلو جدا الصراحه في المسلسل تقريبا كان هو على فكره اللي شايل المسلسل مع الفنان يحيى الفخراني هو اللي بيحكي الاحداث هو اللي يقول لك هيقابل مين النهارده هو ايه ده دي هتحصل النهارده مشكله اوبا اللي هو عارف ال voice over كان دوره جميل جدا واتعرفنا عليه بقى من المسلسل دوت وطبعا كلنا شوفنا دوره الرائع طبعا في مسلسل الهرشه السبعه المسلسل ده جميل جدا على فكره في رمضان 2023 لسه شايفينه كان طبعا قايم بدور والد امينه خليل وجوز عايده رياض كان دوره حلو قوي الصراحه يعني اللي هو الجوز اللي هو بقى ممل ومراته عايزه تتطلق وهو كبار في السن كان دوره حلو جدا وطبعا برضه في مسلسل بالطو بالطو برضه كان طبعا بيساعد الدكتور عاطف طبعا في المشاكل اللي هو بيقع فيها وازاي بقى تعيش في ترشيخ الليف وتمشي بقى الوحده الصحيه ازاي كان دوره حلو جدا الصراحه وطبعا شفنا دوره اللذيذ جدا في فيلم من اجل زيكو فطبعا عم محمد محمود برضو ربنا يديه الصحه يعني مفاجاه حلوه وهيقدم لنا اعمال احلى في الفتره الجايه ان شاء الله بس يا جماعة وادي قائمتنا لأحسن ممثلين يعني قدموا لنا أعمال حلوة من بعد سن الخمسين وأثبتوا لنا فعلا إن السن ده مجرد رقم ربنا يديهم الصحة ويفرحونا كمان وكمان وربنا يرحم اللي فرقونا بجد thank you very much بس يا جماعة ودي حلقتنا النهاردة أتمنى يكون البودكاست عجبكم طبعا زي ما احنا متعودين دايما فضلا وليس أمرا تعملوا لي follow على Apple Podcast وعلى Spotify وتشغلوا لي ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد وتدوني rating بشكركم أعزائي المستمعين أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وألقاكم إن شاء الله في الحلقة الجاية